اول خطبه عملتها وكان موجود حسين بهاء المازندراني حسين المازندراني اللي هو سموه بعد كده ببهاء الله تمام.
مين اللي سمته بهاء الله قرة العين وكانوا هم بيسموها ايه الطاهرة كان الباب الشيرازي يسميها الطاهرة وهي الغانية الأولى في مؤتمر بدشت دعت إلى الفجور حتى قالت ايه انه يجوز الرجل ان يتزوج ان يجوز المراه ان تتزوج بتسع من الرجال
المرأة هي دعت الى هذا تمام و- وقالت إيه في في خطبتها اللي نسخت فيها الشريعه الاسلاميه ايها الاحباب والاغيار اعلموا ان احكام الشريعه المحمديه قد نسخت الان بظهور الباب وان احكام الشريعه الجديده البابيه لم تصل الينا. طب الناس يقعدوا على التطوار على الاسفلت ولا على التلطوار؟ طب انتوا نسختوا الاسلام طب فين شرعكم؟ قالت وإن أحكام الشريعة الج- الجديدة البابية لم تصل إلينا وأن اشتغالكم الآن بالصوم والصلاة والزكاة وسائر ما أتى به محمد كله عمل لغو وفعل باطل لا يعمل به بعد الآن إلا كل غافل وجاهل وإن مولانا الباب سيفتح البلاد ويسخر العباد وستخضع له الأقاليم السبعة المسكونة وسيوحد الأديان الموجودة على وجه البسيطة حتى لا يبقى إلا دين واحد وذلك الدين هو دينه الجديد وشرعه الحديث الذي لم يصل إلينا منه إلى الآن إلا نذر يسير فبناء على ذلك أقول لكم ماذا تقول قرة العين لا أمر اليوم ولا نهي ولا تعنيف وإننا نحن الآن في زمن الفترة فاخرجوا من الوحدة إلى الكثرة ومزقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم فقاسموهن بالافعال وواصلوهن بعد السلوى واخرجوهن من الخلوه الى الجلوه فما هن الا زهره الحياه الدنيا وان الزهره لابد من قطفها وشمها لانها خلقت للضم والشم ودعت الى الاباحيه حتى ان واحد من من اتباع الباب قال كل من حضر هذا المؤتمر لزام ان يقام عليه الحد دي الطاهرة دي الطاهره نعم غانيه البابيه يعني الشيخية خرجت آه.
منها البابية ثم خرجت من البابية البهائية البهائية تمام بهاء الله المازندراني مؤسس البهائية ولد هذا الكذاب في قرية نور من قرى المازندران في إيران سنة 1817 لما أعلن الباب الشيرازي عزمه على دينه الجديد اعتنق هذا الدين إيه؟ اعتنق هذا الدين ال- البهاء يعني أصولها شيعي رافضي وصلها شيء رافضي تمام يعني كان في السبعين في السابعة والعشرين من عمره لما اعتنق الديانة البابية وقال آه، البهاء اللي هو حسين المازندراني قال عن الباب اللي هو محمد علي الشيرازي قال أنه إله ورب لا حول ولا قوة قال أنه إيه؟
مم.
إله ورب وده موجود في إيه؟ في كتب إيه؟ مو- موجود في كتب ال- آه، حسين البهاء المازندراني وخاصة في كتابه لوح ابن ذئب نعم لوحي ابن ذئب لم يدخله الشيرازي في خاصة أتباعه وإنما أدخل أخوه إيه؟ صبح الأزل ثم استطاع بعد ذلك الباء أن يبرز في مؤتمر بدشت وأن ي- أن يقول إيه؟ أنه إيه؟ أنه آه، أن دين البابيين ناسخ لشريعة النبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم جميل يبقى ده أول بدايات إيه؟ أول بدايات إيه؟
البهائية البهائية تمام ماذا عن عن عباداتهم بقى يا شيخنا؟
طيب نتكلم الأول نتكلم اتفضل.
عن عباداتهم وبعدين نك- نأتي بعد كده لعمالاته للروس تمام المهم أن الباب ده الذي ادعى الألوهية قتلته إيران قتل قتل إيران أطلق عليه الرصاص واخد بالك ولكن كانوا الجنود كانوا آه، اتنين هو وكاتب وحي أطلقوا الرصاص عليهم ده الإله ده البهائي الإله مم.
فبعدين إيه، فقامت آه، دخان كثيف كان الجنود دول كانوا راشينهم بحيث لما أطلقوا أطلقوا النار أطلقوا النار على الحبل اللي هو إيه، اللي هو كان يتشيل بيه مم.
ففر تمام بعد ما انتهى الضباب ده الناس لقت ايه ان واحد بس هو المقتول التاني فين قالوا انه ان الباب ايه آه، ذهب الى السماء وكذا وبعد كده لو فطرت ميه قريبه من سكنات الجنوب نعم.
جابوه ايه وقتلوه والقوا بجثته ثلاثه ايام حتى اكلت ايه اكلت إيه؟ اكلت منه من آه، احدى رجليه الكلاب ثم اكل باقي الجثه إيه؟ الذئب والسباع نعم ادي نهايه ايه؟ نهايه الاله الاول للبابيه. اتى من بعد ايه؟ هذا المجرم بهاء الله ادعى الأول إيه؟ أنه رسول ده الأول آه وأنه تمام.
أفضل من رسول الله إيه؟
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ادعى الألوهية فقال لا يرى في هيكلي إلا هيكل الله مم.
ولا في جمالي إلا جمال الله ولا في كينونتي إلا كينونته ولا في ذاتي إلا ذاته ولا في حركتي إلا إلا حركته ولا في سكوني إلا سكونه ولا في قلمي إلا قلمه العزيز المحمود ثم قال لم يكن في نفسي إلا الحق ولا يرى في ذاتي إلا الله ويقول أيضا في أقدسه كتابه ال- ال- الأقدس وهو الأنجس لا أنجز قال والذي ينطق في السجن الأعظم إنه لخالق الأشياء وموجد الأسماء ده بيتكلم عن نفسه آه ويقول هذا الفجر أيضا الكاذب ال- المرتد قال قد ظهر من لا يعذب عن علمه شيء ويقول ابنه عباس أفندي عبد الإله مم.
الذي ادعى النبوة بعد أبيه أبوه إله ليه هو ما يكونش نبي إله.
على الأقل يعني فقال إن الأيام التي ظهر فيها موسى كانت أيام موسى والأيام التي ظهر فيها المسيح وقت ظهور الرسالة رسالة المسيح كانت أيام المسيح وهكذا أنبياء ال- ال- أيام الأنبياء كلها وأما ذلك اليوم اللي هو يوم ظهور المازندران الكذاب كان يوم الله مم.
خلاص كده ادعى ادعى الألوهية وصرح بهذا في أكثر من عشرين موضعا في كتبه وقال أيضا إن الجمال الأقدس الأبهى قد استوى ذلك اليوم على عرش الربوبية الكبرى وتجلى على أهل الأرض والسماء بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى مم.
ويقول هذا المجرم الأثيم أيضا إذا أردتم الصلاة ولوا وجوهكم شطر شطر قدس الأقدس المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملأ الأعلى ومقبل أهل مدائن البقاء ومصدر الأمر لمن في الأرضين والسماء هذا إيه؟ طيب نشوف بقى عباداتهم زي ما قلت يا شيخ محمد ده- يعني الواحد لما يجي يصلي بالنسبة لهم يوجه نفسه للجثة هذه النتنة اه ايوه يا نعم.
سيدي مم.
الصلاة عندهم اتفضل.
من يطالع كتبهم المقدسة كما يزعمون مم.
لا يجد فيها طريقة لأدائها مم.
إلا ما كتبه البهاء في كتابه الأقدس في الفقرة 119 وكتابه الأقدس ده عبارة عن إيه؟
إيه.
20 صفحة عشرين آه كل الديانة بتاعتهم في 20 صفحة قال قد فصلنا الصلاة تمام.
في ورقة أخرى طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك الرقاب فأين ذهبت هذه الورقة قالوا إن خصوم البهاء سرقوها منه وهو وهم ليه؟
لذلك يبكون ويتألمون يبقى إيه الورقة اللي هم فيها ديانتهم سرقوها من البهاء يعني من س- الإله يعني الإله اتسرق منه ال- آه الورقة ف... فهو طبعا مش عارفين ازاي يصلي تمام.
فهم يحرمون صلاة الجماعة ويقولون ان الناس يصلون فرادى نعم.
يقول كتب عليكم الصلاة فرادى قد رفع حكم الجماعة لا في صلاة الميت انه لهو الامر فاضل الحكيم نستاذن حضرتك في فاصل قصير مش آه، هنبقى اتفضل.
فاضل فاصل قصير ثم نعود اليكم فكونوا معنا وتابعونا عدنا اليكم مشاهدينا الاعزاء من جديد عودا حميدا وسلاما مجيدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونواصل الحديث معكم ومع فضيله الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني شيخنا كنا نتحدث عن عباده البهائي بدأت بإيه نعم قلنا ان ال ال الورقة آه، التي فيها الامر بالصوم وكيفية بالصلاة وكيفية الصلاة سرقت من البهاء نعم فطبعا ايه ف طاعت.
ولكن آه يقولون يحرمون الصلاه في جماعه آه والناس يصلون فرادى ولا صلاه عندها الكسل او التكاسل مم.
واحد إيه قال ان انا كسلان انا اصلي يبقى خلاص ايه مفيش لا، مشاكل.
ماشي يعني مفيش مشاكل طيب الصوم قالوا يعني هو نفس البهاء يقول في كتابه لوح كاظم ده كتاب من كتبه مم.
يقول قد كتب لكم الصيام تمام.
في شهر العلاء صوموا لوجه ربكم العزيز المتعال مم.
طيب شهر العلاء ده اخر شهور ال- السنه آه، شهور البهائيه 19 بيقولوا السنه 19 شهر ويشتمل على الايام ال 19 اما فرض الصوم فرضيه الصوم وضعوا الصوم عن المسافر والمريض والحامل والمرضع والهرم والكسول مم.
والكسول لا يجوز لا لا يجوز لهم لهم الصلاة ولا ولا الصيام طيب الزكاة قال البهاء سوف نفصل لكم نصابها إنه يفعل ما يشاء بعلم من عنده إنه لهو العلام الحكيم هو يضاهي بكلامه القرآن الكريم ولكن عبارات رقيقة لا فيها نصب ولا رفع ولا كذا ولا علم له حتى بأدنى قواعد إيه؟ اللغة العربية تمام أدنى قاعدة النحو يقول ي- يعمل في الزكاة كما نزل في القرآن طب أنت نسخت إيه؟
القرآن.
نسخت القرآن ونسخت الإسلام يقول لك لا الزكاة دي ناخدها بقى من, من ال- القرآن.
ناخدها من القرآن مع ان نصاب الزكاة مش موجود في القرآن نعم، من السنة.
وهذا هذا يدل على جهل ايه بأدنى قواعد ايه بأدنى قواعد الإسلام طيب الحج مم.
الحج هو الحج للبيت الأعظم في بغداد بيت الأعظم في بغداد اللي هو بيت إيه؟ البهاء حسين نوري المازندراني نعم يحج البيت الناس في بغداد أو يحجوا ل- ل- لبيت النقطة علي محمد الشيرازي في في شيراز في إيران نعم والحكومة الإيرانية نسفت البيت ده دمرت البيت ده والحكومة العراقية نسفت البيت ده يبقى إن شاء الله إيه ما يحجوش يحجوا فين بقى لا بيت لا هنا ولا هنا موجود إيه حج ي- يبقى وقالوا ان الحج واجب واج- واجب على الرجال دون النساء الطهاره ما فيش عندهم حاجه نجسه كله طاهر ك- آه، كله طاهر نعم فشريعه البهائيين شريعه منتنه خبيثه كاحكامها قذره نجسه المحرمات عند البهائيين لا يحرمون الا زوجه الاب نعم ده حتى ان قرة العين زعيمة البهائيين قالت انه يجوز للمرأة ان تتزوج بتسع رجال
تعدد يعني آه، ت- تعدد ت- تسع الأزواج رجال هذه نعم.
المرأة فجورها كان موجود في ايران كله حتى لما اشتركت في محاولة قتل الشاه مم.
آه، لما شرف معاون قتل الشاه فكان الجزاء ان اعدموها سنه 1852 اعدموها امروا يعني امروها ان تحرق حيه نعم.
فالراجل الجلاد بتاعها قبل ما تصل النار ليها خنقها ف فقتلها ثم بعد ذلك القاها في حفره فيها فيها حجاره وفيها تراب نعم هذا كان جزاء قرة العين المفترية على الله وعلى رسوله زي ما إله الشيراز أيضا إيه؟
نعم.
مات مقتولا طيب ماذا يقول إيه هذا المجرم اللي هو البهاء يحرم تعدد الزوجات فوق الاثنين مم.
لا يجوز رجل إيه أن يجمع بين زوجاته ثلاث طيب أما الزنا عند البهائيين إنهم لا يعدون الزنا إلا ما لم يرضى به أحد الطرفين مم.
لو الاثنين موافقين مفيش لا يبقى مزنا آه، أما إذا لم يرضى أحد الطرفين فهذا هو الزنا, الزنا.
الزنا. طيب ومن اقترف الزنا مم.
اللي هو بدون الرضا لا عقاب عليه بل يؤخذ منه الأجرة فتنقلب بالأجرة تنقلب السيئة حسنة كمان آه، ياخدوا منه أجرة فيقول المازندراني قد حكم الله لكل زانية وزا وزان دية مسلمة إلى إلى بيت العدل وهي تسعة مقا- مساقين من الذهب تدفع تسع مع- تسع مساقين من الذهب إيه؟ تطه- تتطهر إيه؟ من الزنا أما الزاني المحصن والزانية المحصنة فلا حكم عليهما إلا أن يحكم عليهما بيت العدل هذا قول نبي البهائية عباس أفندي عبد البهاء أدي آه، أدي أدي ال- طب شيخنا أين عقول هؤلاء؟
عقول خاربة عقول نتنة يعني أضلها الله عز وجل مم.
مع ان مع ان ال- جمال الدين افغاني كان يقول عن قرة العين هذه نعم.
انها خطيبه مفوهه وانها عل- عندها علم باصول الشيعه مم.
عندها كانت تخطب فيهم في كبار رجالاته في كربلاء ثم بعد ذلك آه، انظر الى آه، الى الى فعلها انها يعني تنسخ الاسلام لا حول ولا قوة فالشيعه و- جرائمهم وفضائحهم يعني موجوده طيب المشكلة يا شيخنا مش ان هم يكونوا يعني يدعوا النبوة او الالوهية، المشكلة الاكبر ان هم يجدوا اتباع.
والله اولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه مم.
لو اي واحد علماني مجرم يقول لك ايه ده ال ال طالما ان واحد احاديث احاد مم.
لا يعمل بها مم.
يبقى ما تعملوش بقى احاديث الاحاد بقى في ايه في آه، في أحاديث عدد آه، ركعات الصلاة ولا عدد السجدات ولا كذا يبقى هنضيع دين الله عز وجل مم.
هيضيع دين الله عز وجل واللي يقول لك حريه اللي حريه الديانه او مش حريه الديانه انت ط- انت قبلت الاسلام غير مكره وغير مرغب طالما انك دخلت في الاسلام انت عارف ايه لو انت بعدت عن الاسلام او لو انت كفرت بهذه الرساله انت مرتد مم.
انت قبل ما تخش انت عارف الحكم انت قبل ما تخش انت عارف ايه الحكم الحكم.
ويقول لك كذا انك انت لو بدلت دينك هتقتل يبقى اما ان ترفضه من البدايه ولا تدخل فيه من البدايه واما اذا دخلت فيه فلا تتلاعب باحكامه مم.
ده دين الله عز وجل يقول لحضرتك آه، حرية الرأي يعني آه حريه الراي ايه هو حريه الكفر مم.
حرية الكفر في بلاد المسلمين واحد يقول أنه إله ويصدق ده زي ما أقول لك كده إن آخر آخر آخر آه، نبي عندهم ميس الريمي ده أوروبي أوروبي نبي أوروبي مم. مستورد اه مستورد يعني أنت عايز إيه بعد كده مم.
بدعوى إن آه، آه، هنشوف كمان واحد ك- واحد كمان من من آه، أتى بعد شو أفندي ده بتاع البهائيين ده مم.
يعني آه، اسمه سماء الله ادعى أنه عرج به إلى السماء وأنه التقى بالله عز وجل وكلمه وأن الله عز وجل اختاره نبيا رسولا وهذه طائفة من طوائف البهائيين يسمى الطائفة السادسة عندهم طائفة آه، السماوية إيه ده؟
عرج به إلى السماء عرج به الى السماء ونزل فين بقى نزل سيدنا؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بقى في المنيب مثلا ولا في ابو قتاته ولا حاجه ولا مش عارف ايه
طب شيخنا يعني الخطورة في آه، في موضوع البهائية والفرق الضالة إنها بتأثر على فرقة الأمة اه نعم وعدم وشتات الأمة فكيف يمكن مواجهة هذه الفرق؟
هو ده مشكله بس يا مولانا ده اتفضل.
عملتها مم.
عملتها البهاء ده كان عميل لروسيا القيصريه آه.
لروسيا القيصريه هم وفي- اللي زارعينه يعني.
اه مجله مجله الشرق آه.
سنه 1000 1800 1924 اعترفت بذلك تمام ان كان السفير الروسي السمان هذا ايام ما ايام ما- ما سجن وسجن تو ايران اعطوا له الجنسيه الروسيه اعطوا له الجنسيه الروسيه وارادوا ان ان يدافعوا عنه والسفير الانجليزي بعد ذلك ايه السفير الانجليزي تدخل ثم بعد ذلك ابنه عباس افندي ابن البهاء هذا مم.
لما راح قعد في قعد في قعد في في في فلسطين استقبل في حيفا استقبال ابطال واعطوه اوسع آه، او آه، ارفع وسام اللي هو وسام الفرسان في ال- في الدوله البريطانيه مم.
وعملوا له هناك ولما مات مم.
هو طبعا فرح بانتصار الانجليز وطرد ما وطرد من الاتراك العثمانيين من من من فلسطين المسلمه ولما ال- لما لما مات تشرشل مم.
وهربرت صمويل ال- المندوب السامي البريطاني آ- آ- القوا فيه اسمى اسمى ايات التعازي والجنرال ليمبي ايضا اللي هو ليمبي؟
الليمبي اللي هو آه، اللي دخل فلسطين مم.
فمعروف عملتهم لليهود وعملتهم ايه للانجليز طب شيخنا أي انحراف بي- في الغالب بيكون بسببه الشيعة نعم إلى متى سيظل الدفاع عنه؟
والله يعني أ- انا ارى ان ان ان بيان كذب الشيعه ودجلهم ولا اقول هذا الكلام لان آه، الحكومه المصريه واخده منه موقف الان لا انا كاتب كتاب اسمه خمين العرب حسن نصر الله والشيعه الرافضه الشر الذي اقترب مم.
من سنتين ونص تمام كذا كتبت عن انتشار المد الشيعي في دول الخليج والمد الشيعي في غزة وخاصة في آه، خاصة في في آه، في حركة الجهاد الإسلامية يمجدون عماد مغنية وغيرهم ويقولون آه، ال- ال- ال- بل امتد هذا إلى بعض الاتجاهات السياسية في حماس حتى أن آه، في آه، يعني المستشار مستشار آه، إسماعيل هنية مم.
الم- ال- ال- الدكتور احمد المستشار السياسي له يقول ان ال- الشيعه اليوم هي عز عز المسلمين مم.
فطبعا الكلام ده كلام يعني والان ينتشر في غزه يعني آه، سب ابي بكر وسب عمر فالى متى؟ لابد ان الناس تبين مواقفها وتبين ولاءها لمن؟ للسنه ام للشيعه؟
مم.
آه، ايوه انت ممكن تشتري السلاح من اي كافر لكن ايه السلاح ده يترتب عليه ولاء هيترتب بعد كده عليه آه، آه، محبتك لمن ي- لمن يكفرون ابا بكر وابا عمر طب هم لا- يكفرون ابو بكر وعمر طب هم الأول يا شيخنا كانوا بينتشروا في خفاء الآن نعم.
أصبحوا بين جدران البيوت المسلمين وفي العلانية وأصبح الواحد منهم لا يستحي إن هو يعلن إن هو شيعي اقسم بالله العلي العظيم مم.
ان في اراضي غزه الان في تنظيم تنظيم شيعي مسلح يعرفوا القصر الداني ممن ممن يعيش في غزه مم.
تحت حركه تحت مسمى حركه الجا- ال- الجهاد الاسلاميه مم.
لابد الناس تعرف اعتقاد ايه سبحان الله يكون ابو بكر وعمر عندنا عز من انفسنا نعم او زي انفسنا واحد بيكفر ابو بكر وعمر ويطعن في عرض عائشه انت عايز منه ايه بعد كده يكفر الصحابه وخاصه لما ينتشر الامر ده في في قرى ينتشر الامر ده في بعض قرى مصر قرى المحل بعض قرى المحل الك- الكبرى بعض قرى المنصوره بعض اماكن والعدد بيتزايد.
والعدد بيتزايد وبعدين الامر ده لما يكون مرتبط ايه هم قالوا عن البحرين انها المحافظه الرابعه عشر مم.
يعني هم منتظرين غفلة أهل السنة ممكن يعملوا أي حاجة في المسلمين وما أمر بغداد ببعيد مم.
هاشم رفسنجاني قال لولا طهران ما سقطت بغداد ولا سقطت كابل يعني هم كانوا سبب في سقوط بغداد وما فعل ببغداد من ما يعني من قتل أئمة المساجد وكبار الدعاء الى الله عز وجل وكبار الطيارين العراقيين بايدي الشيعه مم.
وجماعات عبد العزيز عبد العزيز حكيم ومقتدى الصدر وال وال وال وهتك اعراض المسلمات هذا واضح هذا واضح جلي طب البعض يا شيخنا بيقبل الشيعة على أساس آه، التقريب بين المذاهب لا طبعا هذا الكلام ده جلي تقريبا المذهب على من على على اساس من ده ناس بيكفروا اصحابه يقولون ان اصحابه كلهم كفره الا اربعه على حساب من مم.
الشيعة كانوا دمار للمسلمين أينما وجدوا الدولة الصفوية الدولة الصفوية شيعة شيعة آه، جنوب لبنان م- شيوخ الشيعة في جنوب لبنان هم سبب في تشيع إيران وكانت دولة سنية فأصبحت في عهد إسماعيل الصفوي دولة شيعية مم.
الدولة دي كانت سبب وعائق في انتشار الإسلام في أوروبا في عهد السلطان السلطان العثماني خليفة المسلمين سليمان القانوني وصلت جيوش المسلمين لفيينا للميدان الرئيسي في فيينا لكن لما لقوا الشيعة بدأوا ينو... بدأوا يخترقوا ال- مؤخرة الجيش ويقتلون م- في مؤخرة الجيش اضطر ان إيه يفك حصار عن اوروبا حتى ينقذ إيه؟ وبذلك إيه؟ لم تدخل اوروبا الاسلام وكان السبب خيانة الشيعة الشيعة قتلوا ثلاث ارباع مليون مسلم سني في ايران طب شيخنا مش البهائية كانت أخمدت سنة 1960 في مصر آه، ف- بفضل الشيخ محمد حسين خضر الآن كيف ظهرت مرة أخرى يعني اولا المفتي يتكلم عن ردة الشيعة مم.
والشيخ الازهر يتكلم عن ردة الشيعة نعم.
وانها طائفة مارقة وزارة الاوقاف تتكلم عن ردة الشيعة الصحفيين ال- العلمانيين هم الذين يؤججون نار الفتنة في ايه؟ يؤججون نار الفتنة في المجتمع المصري بدعوى المواطنة مم.
مواطنة يعني ايه؟ مواطنة على حساب دين الله عز وجل لا.
على حساب الاسلام مم.
احنا نقول ان الدوله دي يعني يعني فيها اناس غيورين على دين الله تبارك وتعالى يعني واحد قلنا في اخر عمر اللي هو البهاء مات مجنون في عكا مم.
ب- ب- بقول اسلمنت دا- داعيه الشيعه يجن ثم بعد ذلك يقال انه اله يعني كل نبوءه تنبأ بها البهاء طلعت فشلت هو وابنه اتنبأوا قالوا ايه ان ان لن تحل سنة 1857 الا وستكون الدي- الديانة البهائية هي الديانة الوحيدة في العالم وطبعا إيه؟ طلع ايه طلع كذب نعم البهاء قال ان ابن ابني شوقي افندي ده هيبقى ايه سيلدوا آه، ابكارا كثير سيلدوا اولادا ذكورا يتولى آه، يتولون الخلافه من بعده شوقي افندي مات ولم ينجب بكرا واحدا ولا ينجب ذكرا واحدا ادعى اللي هو البهاء ان بغداد ستصبح كلها دولة بهائية طبعا وهذا الكلام لم يحدث ادعى ان طهران ستكون دولة دولة بهائية ولم يثبت هذا الكلام فكل نبوءة تحدث بها ال- البهاء في كتبه وخاصة في كتابه الأقدس لم تحدث
طب شيخنا كيف نطهر المجتمع من هذه الطائفة يطهر المجتمع بان اولا يعرف ان في اساسيات الاسلام لا يجوز اختراقها ختم النبوة هذه من اعتقاد أهل السنة والجماعة ما يجيش واحد بعد كده يقول لك ايه لا ده النبوة دي مفتوحة على البحر لأي حد
يعني هي اساسيات الدين ل- لحد الان لابد ان احنا نطرح او يتم طرح اساسيات الدين على الناس الناس تتعلم تع- تعرف دينها الناس يعني- لابد ان تعلم دينها يعني يعني اللي بيقول ألف.
لك اللي بيتكلم عن سماعه الاسلام مم.
هو سماعه الاسلام يعني سماحه الكفر في دين الله عز وجل يعني ما- سمعت الناس ان يلعبوا بدين الله عز وجل كيف يشاءون مم.
هو ده هو ده اللي الحريه عندهم مم.
اخش في الدين واطلع منه زي ما انا عايز
طب ما هو بالنسبه لهم يعني الالف باء بالنسبه لنا يعني آه.
ان محمد رسول الله وهو خاتم النبيين الطفل عارف كده يا شيخ.
اه المشكله ان هو بعد ما يربو تمام آه.
ممكن يتاثر بهذا الفكر فكيف نحمي الشباب يعني تعمي شباب اولا انك انت لا تسمح في اي منبر من منابر الاعلام ان يتكلم الكذابون الدجالون المدافعون عن المرتدين مم.
اصرخ بدينك في الطريق اصرخ لدينك في رؤوس لا تفيق قل إنه الطوفان يأكلنا ويطعم من بقايانا كلاب الصيد والغربان والفئران في الزمن العقيم مم.
دي غضبة لله عز وجل ولغضبة لدين الله عز وجل أنا لا أقول تحرق بيوتهم ولا تعتدي عليهم ولا كذا ولكن هم مرتدون يعاملون معاملة المرتدين من قبل الحكومة ومن قبل القضاء مم.
من قبل ايه حتى لا يكون الامر فوضى تمام.
يعاملون كمرتدين من قبل الحكومه ومن قبل ايه ومن قبل القضاء ومعروف حكم المرتد في الشريعه في الشريعه الاسلاميه اما ان يفتح المجال باسم حريه الفكر حريه فكر ايه انت دخلت انت قابلت الاسلام ودخلت فيه اصلا ابتداء يبقى تلتزم باحكامه ومن وتجري عليك احكامه انك انت لو بعدت عن الاسلام وارتديت على الاسلام فحكمك كذا القتل تمام
ف- فكل واحد ياتي زمن كل من حاو من يدعي النبوه يدعيها وكل من يدعي الربوبيه يدعيها كل من يدعي الالوهيه يدعيها ثم نقول بعد ذلك حريه فكر اي حريه فكر هذه يعني مهزله ب- باسم ح- باسم حريه ال- باسم حريه الفكر لا نقول انهم لا لا لا يقولون سماعه الاسلام ده دي حريه كفر يريدون حريه كفر مم.
ان يدعي اي انسان ما يشاء في اي وقت يشاء ثم بعد ذلك إيه؟ يقبل كلامه فاين الغير لله ورسوله نعم.
نبص آه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم آه، لله اغير مني وغيره الله ان تؤتى محارمه نعم
والذين يغضبون لمحارمه إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرم يعني كل يوم من الأيام يطلع لنا كذاب ودجال يقول ما يشاء على صفحات الجرائد أو أو أو أو, أو في الفضائيات فلان يكذب على عائشة فلان يقول عن معاوية بن أبي سفيان أنه شيطان بني أمية والمؤسس الأول للإرهاب إيه في العالم وأنه ربي على الكفر مم.
يق- يقولون سمر بن جندب هذا مجرم بني أمية الذي قتل الآلاف وأبو هريرة أو أبو بتاع والسخرية من أبي هريرة رضي الله عنه إلى متى يترك الحبل على الغرب لهؤلاء
لابد من وقفه طبعا لابد من وقفة مم.
وبداية الحكومة المصرية هيتي لابد من وقفة وإلا سينتشر التشيع في ربوع الوطن العربي في المغرب العربي قطعوا قطعوا العلاقات مع إيران مم.
لأن بدأ نشر للمد الشيعي مد الشيعي في الكتب أدي في المغرب إيه؟ في المغرب العربي تمام ثم لبنان وانت تعلم ايه مدى انتشارهم ودجلهم مم.
هذا المجرم ال- الدجال حسن نصر الله لم يطلق صاروخا واحدا مم.
لم يطلق صاروخا واحدا على شمال إيه؟ على شمال اسرائيل بل ان مفتيهم علي السيستاني افتى بانه يحرم على الشباب الايراني وعلى الشباب العراقي ال- الذهاب للجهاد في في فلسطين نعم لما كان يقول الجهاد والجهاد ايه يعنون بين الفلسطيني جاهدوا اما هم الشيعه جاهدوا لا والفوا لا وقالوها صريحه في ال في, ال في الاعلام وجابتها قناه الجزيره يبقى ايه بقى؟ يبقى فين ال- ال- الغيره هم لا يعترفون بالمسجد الاقصى مم.
هم لا يعترفون بالمسجد الاقصى والرموز بتاع بتاع اهل السنه زي صلاح الدين الايوبي بيقولوا عن يعني واحد هنا مصري ك- رمز من اكبر رموزهم هنا في مصر يقول ان صلاح الديني صلاح الدين هو هولاك الدين وان صلاح الدين ده لص لص وسارق وقاتل لا حول ولا قوه إلا بالله. طب شيخنا يعني راس كل شر الشيعه نعم انا استاذن حضرتك قبل الختام ان احنا نخصص حلقات مخصصه آه.
لاستعراض للفكر الشيعي ان شاء الفكر الله الشيعي ان شاء الله باذن ومن الله هم الشيعة ان شاء الله جزاكم الله خير يا دكتور جزاكم الله خير يا سيدي مشاهدينا الفاضل في ختام هذا اللقاء اشكر باسمكم فضيله الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني احسن الله اليكم جزاكم الله ونفع خير.
الله بكم والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على حسن المشاهده وطيب المتابعه لكم مني اجمل الامنيات ولقي التحيات على امل اللقاء بكم في اللقاء الاخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته